السلامة ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين أقرأ بنعمة المسيح إنجيل القداس في الأحد الثاني في الصوم المقدس وهو أحد التجربة على الجبل في إنجيل معلمنا متى البشير في الإصحاح الرابع ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت أنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ثم تركه ابليس واذ ملائكه قد جاءت فصارت تخدمه والمجد لله دائما ابديا امين كل سنة وحضراتكم طيبين في بداية هذا الصوم المقدس وعودة الاجتماع الأربع وإن كان بدون حضور الشعب نظرا لوجود الجائحة وبعد ما توقفنا حوالي أسبوعين بنعيد الاجتماع وبنستمر إذا أراد ربنا وعشنا إلى نهاية الصوم المقدس لكن قبل ما أبدأ أحب أن أنا نتذكر في هذا اليوم انتقال مثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث في تذكاره وذكراه التاسعة في هذا اليوم 17 مارس نتذكره معلما لأجيال كثيرة على مدى ما يقرب من نصف قرن عمل فيها وخدم وتتلمذن على يديه وتتلمذت أجيال كثيره وخدمته مشهود ليها في كل مكان سواء على مستوى الكنيسة أو على مستوى مصر أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط كلها والبلاد العربية وأيضا على مستوى الخارج نتذكر خادما وراعيا ومعلما وقائدا لهذه الكنيسة الوطنية العريقة التي يمتد عمرها إلى عشرين قرن من الزمان نتذكره بعد أن أدى الأمانة باستقامة وانتقل إلى السماء ونحن في هذه الذكرى نطلب صلواته وشفاعاته ونطلب أن يرفع هذه الصلوات عن الكنيسة وعن كل شعبها وعن بلادنا المحبوبة مصر أيضا في يوم الجمعة القادم اللي هيبقى عشرة برمهات بنحتفل بعيد الصليب المقدس كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما هذا العيد يأتي في وسط الصوم المقدس الأسبوع الماضي أو الأسبوعين اللي فاتوا أعطانا الله نعم كثيرة في انعقاد المجمع المقدس في جلسة رسمية يوم 4 مارس وأيضا تجليس اثنين من الآباء الأحبار الأجلاء وسيامة سبعة من الأساقفة يوم ستة وسبعة مارس وأيضا السنة الأولى في تذكار المتنيح مثلث الرحمات الأنبا سربامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي العامر في وادي النطرون وأيضا احتفلنا يوم الثلاثاء 9 مارس باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على نياحة القديس البابا كيرلس السادس واحتفلنا معظم أباء المجمع المقدس احتفلنا في دير الشهيد العظيم ماريمينا بمريوط وكان الاحتفال دهوت آه، في الدير الذي أسسه منذ عام 1959 أيضا احتفلنا بإعداد وتجهيز وتحضير وتقديس الميرون المقدس يوم 10 و11 مارس آه، في هذا العام وهي المرة رقم 40 في تاريخ كنيستنا آه، القبطية وكان إعداد وتقديس الميرون في دير القديس العظيم الأنبا بشوي بحضور أباء المجمع المقدس وكانت يومين كلهم مليانين بالفرح كمان من ضمن احتفالاتنا وفرحتنا في الأسبوعين الماضيين بإطلاق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت وبقى موقع بيمثل الكنيسة والموقع في بدايته لكن سوف يضاف إليه الكثير والكثير عبر الأيام كمان بحب أوجه التهنئة للمرأة المصرية آه، عيد المرأة المصرية كان يوم 16 بالأمس مارس واليوم العالمي للمرأة كان يوم 8 مارس ويوم 21 مارس عيد الأم أو عيد الأسرة وبصفة عامة بحب إن أنا أوجه التهنئة والتحية والتقدير للمرأة في كل مكان وفي خدمتها أيضا في الكنيسة وخدمتها في كل أسرة وتعبها ومجهودها الكبير وزي ما بيقولوا هي نصف المجتمع وهي آه، العمود في كل أسرة وفي كل بيت الله يحافظ عليهم في كل مكان ويبارك في حياتهم آه، سواء كانت أم أو أخت أو زوجة أو ابنة أو زميلة أو خادمة أو مكرسة آه، بكل صورة من الصور ربنا يبارك في حياتهم جميعا الحقيقة في خلال هذا الصوم الصوم المقدس آه، عايز أربط ما بين آه، بعض القراءات في العهد القديم خط- خاصة أسفار الأنبياء سواء الكبار أم الصغار وأربطها ببعض أحاد الصوم المقدس آه، هنختار في كل أسبوع سفر من أسفار الأنبياء الصغار ونحاول نربطه ببعض أحداث الأحد أو الأسبوع آه، زي ما احنا عارفين برنامج أسابيع الصوم الكبير كان الأسبوع اللي فات آه، الأسبوع الاستعداد أو الكنوز وهذا الأسبوع ينتهي بأحد التجربة يوم الأحد الجاي إذا أراد ربنا وعشنا وهكذا حد الابن الدار ثم السامرية ثم إلى نهاية آه، الصوم النهاردة اخترت ليكم ان احنا آه، نعمل دراسة مبسطة في سفر حبقوق وهو أحد الأسفار الأنبياء الصغار وهو أيضا سفر قصير وتبقى فرصة إنك تقرأ السفر ده خلال هذا الأسبوع ونربطه ببعض أحداث التجربة على الجبل اللي هي آه، هنحتفل بيها في الأحد القادم إذا أراد ربنا وعشنا آم، قبل ما ابتدي دراسة عايز أعمل مقدمة مبسطة كده في تاريخ آه، الأمة اليهودية كان آه، موجود مرحلة بنسميها مرحلة المملكة المتحدة كلمة متحدة يعني الأسباط الاثنى عشر متحدين معا ودي ابتدت بشاول الملك ثم داوود الملك ثم سليمان الملك ومن دواعي ال- المعرفة إن كل واحد من ملوك الثلاثة دول آه، قعد ملك أربعين سنة يعني عاشت المملكة المتحدة حوالي 120 سنة في نهاية عصر سليمان ثم بعد ما ولاده تملكوا الحكم ابتدت المل- المملكة تنقسم قسمين قسم شمالي نسميه مملكة إسرائيل وقسم جنوبي بنسميه مملكة يهوذا وال 12 سبت انقسموا 10 في الشمال مملكة إسرائيل واثنين في الجنوب مملكة يهوذا وكل تاريخ من هذه آه، المملكتين ابتدى يسير بتعاقب الملوك وأيضا تعاقب الأنبياء ويتنبأوا على كل مملكة من المملكتين دول مملكة إسرائيل كان كل ملوكها أشرار مملكة يهوذا بعض ملوكها صالحين وبعض ملوكها أشرار وفي الحقبة الزمنية الطويلة دهيت ابتدى يظهر عصر الأنبياء سواء الكبار زي أشعياء وحزقيال وأرميا ودانيال وأيضا الأنبياء الصغار اللي هم لهم 12 سفر وسمي صغار لأن حجم السفر كل سفر حجم صغير يعني مثلا سفر حبقوق ده ثلاث إصحاحات في مقابل مثلا سفر أشعياء 66 إصحاح عشان كده بنسمي الكبار والصغار حبقوق كان واحد من اللويين وكان منتمي إلى فريق التسبيح في الهيكل وعشان كده نلاقي السفر بتاعه ممتلئ بالتسابيح أو ممكن نقول ممتلئ أيضا بالمزامير وكلمة حبقوق معناها يحتضن أو حضن أو يحتوي و أشهر آية كتبها حبقوق في العهد القديم قال كده البار بإيمانه يحيى والقديس بولس خد الثلاث كلمات دول وابتدى يستعين بيهم في كتاباته يعني مثلا في رسالة روميا يقول لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى دي في روميا واحد سبعتاشر وفي رسالة عبرانيين برضو احتفل أو اقتبس هذه الكلمات قال كده أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسي عبرانيين عشرة تمانية وتلاتين كمان في غلطية رسالة غلطية قديس بولس ارتبط برضه واقتبس هذه الكلمات قال كده لكن ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيى وده يبين لك مدى الارتباط اللي موجود ما بين العهدين وازاي ان العهد الجديد اقتبس ايات كثيره من العهد القديم وده يبين ان احداث العهد الجديد هي امتداد الى العهد القديم حبقوق جه علشان يتنبأ في أواخر سنوات المملكة الجنوبية وابتدى في سفره يتكلم عن حوار مع الله وعمل حوارين مع الله حوارات قصيره وابتدى يخد يقدم خمس مرسيات عن شعب الله اللي بعيد واللي تايه واللي عايش في الخطية وفي النهاية في إصحاح الثالث بيقدم صلاة قصيرة ولكنها قوية جدا بيتكلم في هذه الصلاة على إن في ضيق لكن أيضا في فرح وفي ابتهاج هيحصل ويتكلم في هذه الصلاة وهي صلاة عميقة جدا يتكلم فيها ويحاول يجاوب على سؤال هل الله سيترك الشر يلتهم حياة الأبرار هل ربنا هيعمل كده والحقيقة وهو بيتكلم بالصورة دهيت بتيجي صلاة حبقوق وهو بيتكلم فيها وكان بيعزفها على حاجة اسمها الشجوية الشجوية دي آلة موسيقية ذات أوتار ففيها نوع من نغم الحزن قليلا وهو بيتكلم وبيطلب من ربنا أنه يأتي ويتقدم وينصر الأبرار اللي تعرضوا لمتاعب من الأشرار كتير خالص ويقول كده في حقوق ثلاثة ثلاثة آية مهمة قوي يقول جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور له من يد شعاع وهناك استطار قدرته قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى وطبعا الآية دي احنا بنستعين بيها كتير في أحداث انتشار الوباء والجائحة بتاعت كوفيد 19 فيروس كورونا وبنستخدم الكلمات دهيت آه، وكلنا إيمان وثقة أن الوباء آه، يمضي وزي ما بيقول كده ذهب قدامه الوباء وعند رجليه خرجت الحمى وبيجي في النهاية في نهاية السفر خالص يعني في نهاية الإصحاحات الثلاثة يقول بقى نوع من التعبير الفرح فيقول إني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي ده في نهاية السفر في الإصحاح الثالث دي نظرة عامة على سفر حبقوق وأنا أحبك إنك تقراه وتدرسه وخد المعاني الروحية اللي ممكن تستفيد بيها في آه، فترة الصوم أنا عايز أربط السفر بأحداثه مع حد التجربة آه، في خمس مراحل قبل التجربة قبل التجربة على الجبل تجربة السيد المسيح ثم الثلاث تجارب ثم ما بعد التجربة قبل التجربة يقول كده ثم أصعد يسوع زي ما قرينا في إنجيل معلمنا متى ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس ده نص الإنجيل في إنجيل متى متى أربعة واحد في في سفر حبقوق في أوله أيضا في الإصحاح الأول في عدد أربعة يقول لأن الشرير يحيط بالصديق الشرير يحيط بالصديق السيد المسيح اتعرض للتجربة علشان يعلمنا فن مواجهة حروب عدو الخير عشان يقول لنا هتتعرضوا لتجارب والشرير يحيط بالصديق نعمل ايه فبيعلمنا الطريقة والفن إنجاز هذا التعبير إزاي نواجه آه، حروب عدو الخير اللي هي مستمرة على طول أمس والنهاردة وبكرة وفي كل يوم وزي ما بيقول حبقوق ب- بتعبير بليغ جدا الشرير يحيط بالصديق ودهيت زي ما قلت لك في عدد اصحاح واحد عدد أربعة لكن الحقيقة آه، الشرير الذي يحيط بالصديق ما يقدرش يغلبه غير صلواتنا اللي بنصليها في القسمة قسمة القداس في الصوم الكبير بالصوم والصلاة يقول لنا كده أقراها لك بالظبط وبنسمعها طبعا في القداس في بداية القسمة نقول أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس أصل سلاح الغلبة هو الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين طب الشرير بيحيط بالصديق طب الشرير ده يخرج ازاي ويبعد ازاي وينهزم ازاي يقول كده علمنا ان الصوم والصلاه هما اللذان يخرجان الشياطين اذ قال لنا ان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاه والصوم والحقيقه اسم القداس في الصوم الكبير بتبقى كلماتها معبره ومحدده للغايه وهي بتتكلم ان آه، هذا الجنس جنس الشر مش ممكن يخرج ولا يبعد عن الانسان البار الا بالصلاه والصوم وارجوك تاخد بالك ان آه، علمنا ان الناموس والوصايا المكتوبه في الانجيل المقدس علمنا الناموس والوصايا ده سلاح الغلبه لكن مع سلاح الغلبة ده محتاج الصوم والصلاة لأن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصوم والصلاة يبقى أول نقطة حطها قدامك أن التجارب موجودة وحروب عدو الخير لا تنتهي وكل يوم نسمع أشكال وألوان من هذه الحروب طيب آه ندخلها إزاي طب الشرير الذي يحيط بالصديق ازاي يتغلب وازاي ينهزم اهو الناموس والوصايا في الإنجيل المقدس معرفتها عشان كده احنا في الصوم الكبير بتزداد أجزاء التي نقرأها من العهد القديم ومن العهد الجديد النبوات والفصول الكتابية اللي في كل قداس وكمان الصوم والصلاة تلاقي في فترة الصوم تزداد فترات الصلاة وتزداد فترات الصوم الانقطاعي والصوم النباتي ويبقى الإنسان بينحصر بينحصر وبينال جرعات قوية كيف يقف أمام عدو الخير كيف يقف أمام حروب الشيطان وإبليس وكيف يهزم الشيطان وما يخافش الشرير الذي يحيط بالصديق سوف ينهزم دي نمرة واحد نمرة اتنين تعالى بقى في التجربة الأولى في التجربة الأولى يقول لنا في الإنجيل بعدما صام أربعين يوما أو أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا واحد جعان مفيش حاجة عايزة غير الخبز فأجاب ربنا يسوع المسيح وهنا بقى بيسلمنا بيسلمنا وسيلة الغلبة لأن هذه التجارب مش تجارب ضد المسيح ده هي تجارب لحسابنا إحنا والمسيح انتصر لحسابنا كأننا بنأخذ من هذه النصرة وننتصر على حروب عدو الخير زي بالظبط كده واحد يحط لك رصيد في حسابك في البنك وانت تاخد من الرصيد ده المسيح وضع لنا رصيد النصرة وفي كل حرب من حروب عدو الخير خد من هذه النصرة لكي تنتصر أجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ده التجربة على الجبل طب في حبقوق يقول وأرجوك تاخد بالك من معنى الكلمات فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم العنب ما يبقاش فيه آه تبقى شايلة عنب يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي ده حبقوق 3 17 يعني برغم كل الحروب دهيت ومفيش لا تين ولا في كروم عنب ولا في زيتون ولا في حقول بتطلع طعام ولا في غنم في الحظيره ولا في بقر في المزاود يعني مفيش حاجه خالص ده زي جاعه اخيرا طيب ايه يا حبقوق برغم الصوره الصعبه دهيت البريه اللي كلها حجاره وما فيهاش خبز يقول فمع ذلك فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي زي ما المسيح اجاب بالظبط وقال كده ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله يعني ايه يعني كفايتك هي من الله واحد اسباب الصوم اللي احنا بنصومها آه، برغم ان الاكل قدامنا والاكل متاح لينا والاكل لازم لحياتنا لكن احنا في كل صوم بنحاول نثبت لنفسنا ان حياتنا ليست من الطعام حياتنا من عند الله هو الذي نفخ نسمه الحياه والطعام صح ما بنستغناش عنه لازم الانسان ياكل ولما بي الانسان بيتعرض لاي جراحه او حاجه حتى بيقدموا له الاكل في صوره سائله ده كله قائم ولكن احنا في كل صوم بنحاول نحط قدامنا اختبار ان حياتي وكفايتي هي من عندك يا رب يعني انا صايم ومانع نفسي من حاجات كتيره واكلات الصيام محدوده ومع ذلك فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي واللي بيصوم صوم حقيقي واللي بيعيش في اختبار الصوم بالذات في الصوم الكبير بيشعر آه، اسبوع ورا اسبوع استغناؤه عن الطعام شويه بشويه لدرجه انه بيجي في وقت هو شبعان هو شبعان ويقول نفس الاختبار ده مع حبقوق ويقول إني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي زي بالظبط لما المسيح أجاب مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله في العمل الروحي شبع وطوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون دي التجربة الأولى في التجربة الثانية في إنجيل معلمنا متى يقول كده ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل جناح الهيكل يعني الزاوية بتاعت المبنى وقال له إن كنت أنت ابن الله اطرح نفسك نوع من البطولة الزائفة ارمي نفسك مكان عالي وارمي نفسك مكتوب ان الملائكة يوصي الملائكة تيجي تعتني بيك ويشيلوك على ايديك خد بالك من خبث عدو الخير ف السيد المسيح يرد عليه ويقول له مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك ربنا اعطينا عقل لان اللي يرمي نفسه من فوق بيكسر قانون من قوانين الحياه وهو قانون في الطبيعه شيء طبيعي انه يرمي نفسه انه يموت فلا تجرب الرب الهك في سفر حبقوق في الاصحاح الثاني في عدد ثلاثة يقول كده لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه عدو الخير كده عدو الخير واقع في الكبرياء والبار بإيمانه يحيا هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه ما دايما الإنسان الشرير له النفس المنتفخة وله تشامخ الروح ويبقى مش شايف غير نفسه وعنده إحساس كده بالعظمة والكتاب يحذرنا يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح قبل السقوط اطرح نفسك تشامخ الروح لكن المسيح كان واعي كده وانتصر ايضا لا تجرب الرب الهك هنا حرب الخداع عدو الخير بيخدعنا كتير بيخدعنا زي بالظبط واحد نصاب يخدع الناس بنصبه فهنا كلمات المزمور اللي استخدمها عدو الخير اللي استخدمها الشيطان قال ايه لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك عدو الخير وهو بيذكر الايه دي قدام السيد المسيح لم يذكر تكملتها قال كده لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وسكت لكن تكملتها في مزمور 91 لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك هنا لما بيقول في كل طرقك يعني في الطرق المستقيمة اللي تمشي فيها يعني لو عملت فعل مستقيم وعمل مستقيم هتيجي الملائكة وتشيلك وتحفظك لكن لو عملت فعل مخادع فعل كاذب فعل مزيف مفيش ملائكة هتيجي تعمل حاجة خالص وعدو الخير بيحاول انه يزيف كلمة الله وده السبب ان كنيستنا بتعلمنا ان احنا نقرا الانجيل كتير عشان نحفظ الوصيه في ناموسه يلهج نهارا وليلا تبقى عارفها بالظبط ما يجيش عدو الخير المخادع ويخدعك ببعض الألفاظ أو بعض الكلمات وما تنساش هوذا منتفخة نفسه فيه هوذا غير مستقيمة نفسه فيه خداع واحد بيمثل عشان كده احترس ويكمل الآية بتاعت حقوق يقول أما البار فبإيمانه بإيمانه في الناموس والإنجيل وصايا الإنجيل يحيى يقول لنا كده ان الايمان بكلمه الله الحيه و ان الانسان يبقى عارف الوصيه هو ده سبب النصره طب واحد ما بيقراش الانجيل طب هيعرف النصره منين عشان كده القديس يوحنا فم الذهب قال تعبير جميل قوي قال كده ان عله كل الشرور هو عدم معرفه الكتب المقدسه يعني السبب الاصيل او الاساسي وراء سقوط الانسان مش مجرد خداع عدو الخير ان الانسان بيجهل كلمه الله ما بيعرفهاش ما بيحفظهاش ما بيقولهاش ما بيصليش بيها وبالتالي لان كلمه الله غايبه عنه هيبقى سهل سقوطه خالص وعدو الخير يخدعه باي كلمات عشان كده كلمه الله نحفظها ونؤمن بها لأن البار بإيمانه يحيا وده هدف من أهداف الصوم آه علمنا الصوم والصلاة وعلمنا الناموس والوصايا وصايا الإنجيل المكتوبة وبيعلمها لنا وبيكررها علينا باستمرار علشان تبقى حاضرة في ذهنك وقدام سهام عدو الخير تقدر تنتصر ده ده التجربة التانية وزي ما بنقول في اسم الصوم الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله اوعى تستهين بكلمة ربنا اوعى ما تدلهاش الحيز الكافي في حياتك عشان تقدر تعيش بيها الإنجيل اللي ربنا قدمه لنا ده كله بكل الأسفار وعبر الأزمان اللي اتكتب فيها وكلمة الله الحية الموجودة فيه هي من أجل خلاصنا وهي السلاح الأول والأقوى اللي ممكن نستخدمها قدام عدو الخير انتبه عدو الخير بيحارب بأشكال وكل زمن بيغير شكل الحرب بتاعته كده في زمن المسيح قال له ارمي نفسك لكن النهارده بيقول للانسان ارمي نفسك بس بصور اخرى بصور متعدده لكن الرد مكتوب لا تجرب الرب الهك في التجربه الثالثه يقول لنا اخذه ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك الارض اللي هي في منطقه اورشليم طبعا وقال له شايف المجد ده كله كل ده أعطيه لك إن خررت وسجدت لي يعني حاجة كبيرة بتمن رخيص بتمن بسيط طبعا من ناحية المنطق ومن ناحية العقل محدش يقبل كده حاجة كبيرة تصور واحد بيعرض عليك حاجة غالية جدا وبيقول لك ادفع فيها حاجة بسيطة أو مجرد ابعت لي عنوانك أو تليفونك أو الإيميل بتاعك عشان نبعت لك الحاجة الغالية دهيت والأرقام اللي بتغري هو بيحاول يوقعه في خطية الإغراء وحب القنية كل هذه أعطيها لك مقابل شيء زهيد خررت وسجدت لي يقوم السيد المسيح يقول له اذهب عني يا شيطان اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعب الوصية واضحة كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين واضحة في حبقوق في الإصحاح الثاني في عدد خمسة يقول الرجل متكبر ولا يهدأ تعبير عن الشيطان الذي قد وسع نفسه كالهاوية هو كالموت لا يشبع بل يجمع إلى نفسه كل الأمم ويضم إلى نفسه جميع الشعوب أما الرب ففي هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الأرض اسكتي قدامه يا كل الأرض مفيش إغراء على الأرض يخليك تبعد عن مسيحك يخليك تعبد إله آخر يخليك تسجد لشيء آخر مفيش وتعبير الحقيقة قوي في حبقوق 22 يقول كده اسكتي قدامه يا كل الارض ده انت إلهك الذي تخر وتسجد أمامه كل الأرض تزك- تسكت عدو الخير يقول لك أعطيك هذه كل ممالك الأرض أعطيها لك خداع هو يضع سم في العسل زي ما بيقولوا في التعبير الشائع في التجربة دي فيها واضح جدا كبرياء الشيطان وكبرياء الشيطان هنا انه يظن انه يملك كل هذا ويظن ان بهذا يغري الانسان احترس من كل اغراء يقدمه الشيطان مهما كان شكله حلو مهما كان حجمه كبير مهما كان ثمنه غالي احترس عدو الخير آه، دايما يعرض عليك حاجات في مقابل بسيط قوي انك تترك المسيح تترك إلهك وتتركه ولما تيجي تشوف إيه يعني أترك الإله حاجة بسيطة قوي آه، فعل إنه يخر ويسجد إلى الأرض هياخد إيه نص دقيقة نص دقيقة وقدام كل ده قدام كل الإغراء ده احترس من خطية الطمع أنا مرة قريت قصة زمان عن واحد قال له هديك الأرض دي كلها اركب الحصان وامشي فيها أظن قصة روسية اركب الحصان وامشي فيها بس ارجع قبل الغروب كل ما يمشي شوية بالحصان ويبص وراه يلاقيه خد مساحة كويسة يقول طب كمان شوية طب كمان شوية طب كمان شوية وابتدى يرجع عند الغروب مع المجهود الفائق اللي بيعمله هو رجع لغاية ما وصل وقع من الحصان ومات ما خدش حاجة هنا يقول لك أعطيك هذه كلها عدو الخير أيضا يعرض علينا هذا الإغراء بأشكال وألوان انتبه انتبه من كبرياء الشيطان وثقته أنه يملك ممالك الأرض لكن رد بالتعبير اللي بيقوله آه، حبقوك هنا اسكتي قدامه يا كل الأرض كل الأرض لا تساوي شيء مقابل علاقتك بالمسيح كل الأرض لا تعني شيء كلها تراب أمام آه، وجود المسيح في قلبك وأمام إخلاصك وأمانتك وعبادتك وسجودك أمام المسيح الحي آه، في اسمة الصوم الكبير نقول الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس كلمتك عن قبل التجربة ثم التجارب الثلاثة ثم ما بعد التجربة كختام لهذا الربط ما بين أحد التجربة وسفر حبقوق بعد التجربة في إنجيل متى في إصحاح 4 عدد 11 يقول ثم تركه إبليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه ده في الإنجيل في أحد التجربة في حبقوق 3 13 يقول كده خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك ده وهو بيصلي حبقوق خرجت لخلاص شعبك ولخلاص مسيحك سحقت رأس بنت الشرير معريا الأساس حتى العنق يعني سحق عدو الخير وانتصر عليه كاملة خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك سحقت رأس بيت الشرير معريا الاساس حتى العنق اساس الارض الاساس بتاع اي مبنى لغا كله بقى متعري عدو الخير لم يعد قائما والسيد المسيح فضح الشيطان وعرى راسه راسه يعني فكره فكر الشيطان فكر الشيطان اللي بيحاربنا وكشف افكاره الشريره الخبيثه وسحق هذه الراس راس عدو الخير آه، يمكن بنفتكر آه، النص اللي موجود في سفر التكوين واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه في تكوين 3 15 نسل المراه يسحق راس الحية ويسحقه نسل المرأة المقصود به المسيح طبعا يسحق رأس الحية رأس الشيطان وكلمة رأس هنا اللي هي الفكر الأفكار الأفكار الشريرة اللي بيحاربنا بيها عدو الخير سفر حبقوق من الأسفار الجميلة وزي ما قلت لك في البداية هو سفر يعني يحتضن أو يحتوي وده بداية كويسة إن احنا نبتدي بيها آه أنا عايز آه كلنا ناخد تدريب خلال هذا الأسبوع إن احنا نقرأ السفر ده ممكن تقراه مرة أو اتنين أو تلاتة لأنه سفر قصير وممكن آه تاخد بالك من الآيات الجميلة اللي ركزنا عليها وكمان تحط قدامك الآية الجميلة اللي استخدمها القديس بولس الرسول كتير إن البار بإيمانه يحيى البار بإيمانه يحيى وتحطها قدامك وتحط قدامك كمان صلوات القسمة اللي بنصليها المعنونة دايما بعنوان الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصوم والصلاة اعرف الوصية وعيش في الصلاة ومارس الصوم وكل فكرك كل حياتك كده عشان تنال قوة وأمام عدو الخير تقدر إنك تغلب في أي حرب عايز أضيف إضافة نهائية إن دايما عدو الخير لما بيحاربنا بيحارب من خلال فكرة اليأس أو فكرة الشك يشككك في حاجات في محبة ربنا مثلا أو يائسك من الطريق لكن اعرف ان الوصية بتقدر ترشدك وتثبتك وتعرف طريقك صح ويكون طريقك مستقيم وكل ما تقترب من الإنجيل كل ما هتستطيع أن تكشف أفكار عدو الخير اللي ممكن أفكاره دهية تكون عبارة عن فخاخ منصوبة أمامك لكي ما تسقطك يعطينا مسيحنا الصالح أن تكون حياتنا صالحة ونقية وفي كل تجربة من التجارب نستطيع أن نهزم عدو الخير لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين